بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أسأل الله جل جلاله أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين إخوتي في الله حاولت أن أعتذر الليلة عن هذا اللقاء فكيف أتكلم وإخوة لي يقتلون ويعذبون ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا ماذا أقول وكيف أفعل القلب يتمزق والعقل يتشتت وكما ذكرت حاولت أن أعتذر ولكن أبى أخي, أخي محمود حسان إلا أن يقول كلمة أتت بي قال لعل رجلا من المسلمين ينتظر منك كلمة فقلت يكفينا خزلانا أن خذلنا إخواننا في فلسطين فلا أخذل بقية الإخوة الذين ينتظرون مثل هذا اللقاء ولعلي أدعو دعوة يؤمن عليها فقير من المسلمين فيستجيب الله ببركة تأمين الشيوخ الركع والأطفال والنساء الأرامل المساكين كما ذكرت ماذا أصنع هو سؤالي كما هو سؤالكم فإنما أنا منكم إذا ظننت أنك تتحرك شوقا لأن تذهب إلى هناك فإياك أن تظن أنك أفضل مني أو أنك تشعر أكثر مني بالعكس حسن ظنك أن تقول أنني أنا أيضا أشتهي أن أنصر أشتهي أن أفعل شيئا ولكن الله شهيد أننا مكبلون هو سبحانه وتعالى يرى الدنيا بأجمعها كان لقاؤنا الليلة مع الكلام عن رحمة الله ولعل الشيطان يتلاعب بنفسيات المسلمين ليتساءلوا وأين رحمة الله والجواب هذه رحمة الله وهذه آثار رحمة الله ينبغي ألا يهتز يقينك لحظة واحدة أن ما يحدث هذا من رحماته فهو سبحانه وتعالى أرحم بهم منا بل أرحم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى أسأل الله جل جلاله الرحمن الرحيم أن يرفع البلاء عن المسلمين في غزة اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في فلسطين اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود اللهم زلزلهم اللهم أنزل عليهم بلاء في هذه الساعة من عندك تشغلهم به عن المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم إنا نسألك أن ترحم المسلمين رحماك بفقراء المسلمين رحماك بنساء المسلمين رحماك بضعفاء المسلمين رحماك بهم إنهم حفاه فاحملهم عراه فاحمهم اللهم إنك تراهم أعلم بنا منهم وأرحم بهم منا فاللهم كن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر بهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ارفع عنهم هذا البلاء اللهم أنقذهم اللهم نجهم اللهم احفظهم اللهم احمهم اللهم ادفع عنهم اللهم دافع عنهم اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنزل عليهم, عليهم الليلة رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك آمين إخوتي في الله ما زلنا نتساءل ماذا نصنع ولا يأخذنا الحماس الوقتي والانفعال غير الشرعي لأن نتخيل أن بإمكاننا أن نصنع شيئا ونحن متقاعسون عنه يعني اللي يفكر نتكلم بمنتهى الصراحة وليكن ما يكون اللي يفكر دلوقتي أنه هو ياخد بعضه ويروح على هناك هيروح طب هتعمل إيه هتروح فين وهتعمل إيه إننا بحاجة إلى أن نتساءل قبل أن نذهب إلى هناك هل ما نزل على إخواننا هناك بأيدينا من كسبنا والإجابة نعم نعم هو بأيدينا ومن كسبنا إنني لا أريد إلقاء التبعة على اليهود وحدهم أسأل الله أن ينتقم منهم أسأل الله أن يبيدهم أسأل الله جل جلاله أن يسلط عليهم من يستأصل شأفتهم أنا عايز أقول أنه بعض ما كسبت أيدينا خليني أعدد وأنا لعل فهمي قاصر في هذه المسائل فاعذروني سأتحدث بقدر ما أفهم والله يعذرني أن هذا الخلاف بين حماس والسلطة هذا الخلاف بين إن إن آه، آه، حماس اللي هو ألغت الهدنة وتضرب صواريخ ما تخرمش حيطة عشان ت... عش- عشان يحصل هذه الإبادة لضعفاء المسلمين اللي ما بيعملوش أي حاجة دي المشكلة الكبيرة أن الضعفاء هم الذين آه، يدفعون الثمن لذلك أنا أناشد إن بلغ صوتي رؤساء الدول العربية والإسلامية كلهم أن يتدخلوا أن يتدخلوا لوقف كل جهة عند حدودها من العرب أولا يعني من حماس والسلطة أولا ليقف كل عند حد في القضية ليست قضيتهم وحدهم إنها قضيتنا جميعا كمسلمين يعني الحرقة اللي احنا فيها النهاردة ديك آه، نتي- احنا مسؤولين عن هذا الكلام ثم يتدخلوا ايضا لردع اسرائيل وايقافها عند حدها اذا كانت الشعوب غير قادره عن ان تصنع شيئا فتكون معذوره عند ربها فالحكومات ليست معذوره ليست معذوره فهي تملك كل الامكانيات وكل الطاقات ان تصنع شيئا فلتصنعوا شيئا يعني آه، يطفئ غضب هذه هذا الشعب غضب الشارع فالشاهد ايه انني اريد ان اقول اولا ان هذا الذي يجري بما كسبت ايدينا سواء ايديهم هناك او ايدينا نحن كامه الامه كلها انا كل ما اقول لحد النهارده الدعاء يقول لي ما احنا طول عمرنا بندعي عملنا ايه طب ما هو ده الغلط ما هو ده الغلط كل طول عمرنا بندعي وعملنا ايه طب ما ت- ما, ما, ما انت عاد- لانك غير صالح لو كنت رجلا صالحا لاستجيب دعائك فكن صالحا كن صالحا ولكن هو كده كل واحد مننا عايز اه، احنا بنقول في اصول الوصول الى الله تعالى الفرار الى الله ان تفر الى الله على شرطه لا على شرطك يعني تيجي لربنا زي كما يريد هو مش زي ما انت عايز فبعض الناس يريد أن يجاهد زي ما هو عايز على هواه أنه يروح يتقتل شهيد في سبيل الله وخلصنا لا قد يكون جهادك جهاد نفسك الآن هم احنا بنقول الناس دول قوتوا منين عشان كده أنا جايب الليلة دي معايا القصة القصة من الأول قصة احتلال فلسطين قصة التقسيم القصة من الأول ليه؟ لأن احتلت فلسطين إزاي؟ وليه وامتى ولحد امتى احنا محتاجين كلنا نعرف القصه دي ونورثها اولادنا ليه عشان مصر ما تضيعش وعشان الاردن ما تضيعش وعشان سوريا ما تضيعش وعشان لبنان ما تضيعش عشان ما تضيعش زي ما ضاعت فلسطين محتاجين نفهم ان انت كرجل انا انا وانا جاي سبحان الله العظيم آه، لقيت ناس بيلعبوا كوره في الشارع شباب كتير بيلعبوا كوره فقلت يعني ما سمعوش الاخبار ما شافوش ال طب ازاي جاي لهم نفسي يلعبوا كوره ففوجئت باكثر من ذلك ان كثير من الامه مش دريان بالقضيه اللي بتحصل دلوقتي في استئصال شقفه المسلمين غزه وانا اقول لن تضيع القدس لن تضيع القدس السؤال ده من 10 15 سنة كان درس بعنوان هل ضاعت القدس الحقيقة لم تضع القدس ولن تضيع القدس لن تضيع ده يقين عندنا حتى في السواد اللي انت شايفه ده كله لن تضيع انا اؤكد لك لكن القضية محتاجين ان احنا دلوقتي زي ما قلت ان احنا نحافظ على قطعة الارض اللي تحت رجلينا اللي في مصر واللي في السعودية واللي في كل في سوريا واللي في لبنان واللي في العراق واللي في فلسطين نفسه محتاجين نحافظ على ما نحن فيه كيف انك تبقى رجل صالح ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده لازم نفهم ان قضية فلسطين ضاعت لما أخرج منها الإسلام وبقت قضية وطنية وقضية قومية وقضية عربية ضاعت ليه لأن احنا بنواجه يهود أصحاب عقيدة عقيدتهم أن دي أرض الميعاد فلو لم نلقاهم بعقيدة العقيدة تواجه عقيدة هم يغلبوا دي سنة كونية سنة الله جل جلاله في خلقه أنه عند حرب العقائد لابد أن تغلب العقيدة الشاهد إيه الواجب علينا النهاردة أروح طب ما أنت إزاي تسول لك نفسك أن أنت تروح وتفكر أن أنا ما روحتش أنا ما روحتش ليه لو كان ينفع يروح تروح كنت أنا رحت قبليك طب ما ينفعش ليه لأنك أنت مش هتوصل مش هتوصل هناك وإن وصلت توصل لمين وتعمل إيه هل هتبقى عبء عليهم يدوروا لك على متوى وأكل وشرب ولا هتبقى إيه هي دي القضية القضية مش حماس وخلاص وإنما القضية إن أنا أبقى فاهم بعمل إيه وأن أفر لله على آه على شرع الله أبقى فاهم شرع أنا بعمل إيه لذلك إذا قلت لي دلوقتي نقدر نعمل إيه هو الدعاء واللي يقدر يعمل حاجة يعملها اللي يقدر يبعت للناس دول أي حاجة في الدنيا يبعتها يوصلها يوصلها اللي يقدر يعمل حاجة يعملها لكن بدون تهور ودون اندفاع ود- ولك نفس واحدة فضعها في أفضل أماكنها هذه الحقيقة أنا أريد أن أعود معكم إلى هل حقا ضاعت القدس بعض الجرائد والبحوث والمجلات والتلفزيون بعض القنوات درجت في الفترة الأخيرة على تكرار القول بأن القدس قد ضاعت وانتهى أمرها كما انتهى أمر الأندلس من قبل وذلك بعد أن تكشفت أبعاد خطورة الخطوة الأولى في إقرار بناء مستوطنة يهودية في القدس الشرقية تناست هذه الأوساط العلمانية وغيرها الذين يناقشون هذه القضية أنه على مدى عقود طويلة كانت هذه البوق الإعلامية تنفخ في بوق الدعاية الكاذبة وتتاجر بقضية القدس تحت مسميات مختلفة كانت الأمة خلالها تخدر بالوعود الوهمية أنا قلت في مرة إن قضية القدس دي وبيت المقدس زي حصان طروادة حصان طروادة إن جابوا حصان خشب وملوه جنود من الداخل ودخلوا الحصان ال- ال- الشكل في الخارج حصان ومن جوه غزو واحتلال إيران النهاردة بتتبنى قضية القدس طب و- وقضية القدس دي مش قضية أهل السنة و- وقتلهم لأهل السنة وعصمة دماء أهل السنة هناك في إيران وفي العراق مش أولى لكن هم بيتغنوا بقضية بيت المقدس ليه كل المسلمين النهاردة متحمسين فركوب موجة الحماس ديك من مين بقى كل اللي عايز يستغلها في حاجة يستغلها عشان كده بقول لك لابد أن تسلم قلبك وعقلك للمؤتمنين على دينك ما تقولش إن المشايخ دول انهزاميين وإن المشايخ دول سلبيين لا ده أنا ببص لمصلحتك مش لمصلحتك للمصلحة الشرعية هي دي السياسة الشرعية الفقه فقه المسألة بالخبرة في الحياة والخبرة في الواقع والعلم بالدين الخبرة الماضية في الحياة على مدار التاريخ والخبرة أو العلم الخبرة بالواقع الحاصل في هذه الأيام والعلم بالدين هذه تخرج منها الفتوى الصحيحة أما حماس وخلاص احنا قلنا قبل كده لما آه، الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أو دول عندهم حماسة عايزين نقاتل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ليه الحماسة لوحدها مش ما تكفيش لا تكفي فالشاهد ان الكلام كتير واللي عايز يتكلم يتكلم لكن الحقيقة فين التهويل اللي بنسمعه من نجاد وغيره زي التهويل بتاع زمان ان احنا هنرمي اسرائيل في البحر هنحرق نص اسرائيل هنحرر كل شبر من الاراضي العربيه هنحرر كل بوصه وكل حبه رمل النضال حتى اخر قطره من من الدم العربي الى اخر هذه الجعجعات الفارغه التي ظللنا نسمعها سنين طويله على الفاضي نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا هي دي حقيقه ظللنا نعيش هذه الجعجعه والاذى معا ولا نرى ثمره والآن اتضحت الصورة وظهرت المفاجأة وانكشفت الحقيقة أنه لا سبيل لتحرير القدس عن طريق هؤلاء أصحاب الجعجعات إلا بالغنى بالأغاني والأناشيد والطبل والزمر على الفاضي عالم الخيال والمال المتاجرة بالقضية وما زال السؤال مطروحا هل ضاعت القدس سؤال من قلوب مكلومة تريد أن تعرف الحقيقة أيها الإخوة تعالوا لنستقرئ التاريخ لنرصد الواقع لنضع حلا لهذه المشكلة ولنجيب عن هذا التساؤل بصراحة وبوضوح ودون مواربة ولكن بادئ ذي بدء وجملة الأمر أن استدعاء حقائق التاريخ القبي- القريب تبين لنا بوضوح أن هناك جريمة كاملة ارتكبت بإبعاد الإسلام عن المعركة حصل كده إبعاد الإسلام عن المعركة ولكننا ما زلنا مصرين أن تصدق فينا كلمة الهالك مجيديان لما قال العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يعملون ولا نملك إلا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب العرب بغير الإسلام لا شيء الإسلام وحده هو الذي يربيهم ويزكيهم ويقويهم ويزرع فيهم العزة والمسؤولية وصدق عمر كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله مش الأعداء أذلنا الله ابتغى العرب في عصورهم المتأخرة العزة بعيدا عن هذا الدين ابتغوها في القوميات في الوطنيات في الانتماءات المباشرة وغير المباشرة الانتماءات البائدة والفاسدة فماذا كانت النتيجة الذل للمعسكر الشرقي ثم للمعسكر الغربي ثم للانفتاح لا توجد كلمة أبلغ من هذه الكلمة مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله القدس التي يبشرون بضياعها ويروضون المشاعر والأسماع على نغمة اليأس من رجوعها هذه المدينة المقدسة اختزلت تاريخا من الذل العربي في ظل الرايات غير الإسلامية إذا كانت قضية فلسطين هي القضية المحورية والمركزية للمسلمين في الزمن الحاضر المعاصر فإن قضية القدس هي محور هذه القضية ومركزها فهي مركز المركز ومحور المحور القدس وما هذا إلا لأن تلك المدينة هي أقدس مدينة على ظهر الأرض بعد الحرمين الشريفين استمدت قداستها قداستها من وجود بيت المقدس فيها مسجد الأقصى ذلك المسجد الذي بارك الله حوله ولكن لنتذكر كيف اختصر الصراع في مدينة القدس تعالوا نسترجع من ذاكرة التاريخ أبرز المحطات على طريق التضييع حيث كان الأعداء دائما يمثلون الفعل ونحن نمثل الكلام برد الفعل بكلام الأقوال العشوائية والارتجالية والحماسية والخطابية تعالوا لنعيد القصة من أول في 29 نوفمبر سنة 47 29 من نوفمبر سنة 47 صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين كان أساس التقسيم إنشاء دولتين عربية ويهودية ضمن حدود جغرافية معينة شمل القرار أحكاما خاصة لمدينة القدس حيث جعلت مدينة القدس تحت نظام دولي لمدة عشر سنوات ت- تسند إدارتها إلى آه، مكتب تابع للأمم المتحدة يرأسه حاكم غير عربي وغير يهودي رفض العرب القرار واكتفوا بالرفض واستمر اليهود يعملوا العرب عملوا ايه لما صدر القرار رفضوا وايه كمان بس اليهود عملوا ايه بدأوا يشتغلوا في 5 يونيو اتنين في 15 مايو سنة 48 استولى اليهود استغل اليهود رفض العرب لقرار التقسيم وأعلنوا من جانب واحد قيام الدولة اليهودية إسرائيل على القسم الذي فرضته الأمم المتحدة لها ودخلت الجيوش العربية حربا لم تستعد لها ضد إسرائيل وانتهت الحرب بهزيمة الجيوش العربية واستمر اليهود يعملون والعرب يخطبون في عام 49 تقدمت الدولة اليهودية بطلب عضوية للأمم المتحدة فوعدت بالقبول بشرط أن تقر بالوضع الخاص بالقدس وتعهدت إسرائيل وبموجبه قبلت واستمر اليهود يعملون في مارس سنة 49 صدر القرار بقبول إسرائيل عضو في الأمم المتحدة ولم تلبث الدولة اليهودية أن أعلنت رفضها توحيد القدس وقسمتها إلى شرقية للعرب وغربية لليهود تحت قيادة دولية ولم تكتفي بهذا الرفض نظريا بل سارعت عمليا إلى فرض واقع فنقلت بعض مصالحها إلى مدينة القدس وشجب العرب وهكذا ظل اليهود يعملون والعرب يتكلمون في 13 يناير سنة 50 أعلنت إسرائيل القدس الغربية عاصمة لها وظل المجتمع الدولي آه، ينظر إلى القدس الشرقية على أنها أرض محتلة بينما ينظر اليهود على أنها أرض يهودية إسرائيلية محررة واستولى اليهود في العام نفسه على 40% من أراضي القدس وأقاموا عليها مستعمرات ومستوطنات يهودية في شهر يوليو سنة 79 أعلن مناحم بيجي أن القدس الموحدة شرقية وغربية هي العاصمة الأبدية لإسرائيل ووصل عدد اليهود في القدس الشرقية 19 ألف يهودي ما تزعلوش مني هو ده الشغل ناس شغالة وأنا قلت مئة مرة إن في فرق بين ألف مليون مسلم أو أكتر قاعدين بيتكلموا أنا بقول لإخواننا دلوقتي إخوتي وأحبتي اللي عمالين ينتقل من قناة مش عارف إيه لقناة إيه يدور على الأخبار ويتابع الأخبار ويشوف الصور ويتابع وبعدين انا ما بمنعكش من رؤيه الاخبار او معرفه الاخبار اعرف الخبر مره مش كل ساعه مش طول الوقت ونقعد نتكلم ونحلل طب ما الربع ساعه ده اقرا فيه جزء قران وادعي الربع ساعه ده صلي فيه ركعتين وادعي ال- ال- الربع ساعه ده اعمل فيه حاجه و يعني تنفع تفيد لكن يبقى كل همنا الفرجة والكلام القراية والكلام ويجي لما يجي يقول كده بيمر بالقنوات يلاقيني يقول لك ده هيقول ايه ده احنا خلينا نشوف الاخبار ايه طب وهذا ماذا تستفيد من الاخبار استفيد كلمة من الكلام اللي احنا بنقوله الشاهد انا عايز اقول القصة كلها كاملة وصلنا لسنة 79 حين اعلم اعلن رئيس اليهود ان القدس عاصمة ابدية لليهود في عام 90 والكلام ده اليهود عمالين يهاجروا من كل انحاء العالم يدخلوا ويكتروا اليهود عمالين يهاجروا من كل انحاء العالم ويشتروا الاراضي ويشتروا البيوت ويشتروا آه، ويشتروا الناس يشتروا النفوس يشتروا السكوت والعرب بيتفرجوا بقيت دول العالم العرب دول الدول العربيه والاسلاميه بيتفرجوا وشايفين تحت عينهم ونظرهم خونه من العرب بي- بيبيعوا انفسهم لل- لليهود ولا حد اتحرك في سنة 90 صدرت عدة آلاف لتوسيع ال- من ال- الدونمات لتوسيع الأحياء ال- المقد- القديمة لليهود وبنوا مطار دولي في آخر عام 92 بلغ عدد مجموع سكان القدس 555 ألف 155 ألف فلسطيني و400 ألف يهودي ولا يحصل الفلسطينيون إلا على 5% من موازنة البلدية بلدية القدس في 13 ديسمبر 93 اتفقت إسرائيل مع منظمة التحرير فيما سمي بإعلان المبادئ إلى تأجيل موضوع القدس إلى ما بعد عامين في سنة أرب- في ديسمبر 94 أقر أقر اليهود قانونا يمنع السلطة الفسطن- الفلسطينية من نشاطها داخل القدس عشان كده شيخنا الشيخ محمد اسماعيل كان كان عمل ساعتها غزه اريحه اين القدس؟ الاتفاقيه اين القدس؟ في مايو 95 امر اليهود باخراء عدد من المؤسسات الفلسطينيه الموجوده في القدس واستولى اليهود على 4400 دونم بهدف دعم الاستيطان وتولى رئيسهم آنذاك عليهم جميعا لعنة الله الإشراف على هذا الاستيطان بنهاية عام 95 لم يبقى للفلسطينيين في القدس إلا 21% من الأرض أغلبها مناطق جبلية وغزة لا يصلح فيها السكن والمعيشة إلا على 4% فقط واتخذت الدولة اليهودية في تلك الأثناء أربعة قرارات مهمة تتجه نحو إتمام تهويد القدس تحويل الإدارة العربية الإدارة البلدية من عربية فلسطينية إلى إدارة يهودية تحويل النظام القضائي من نظام شرعي إسلامي إلى نظام يهودي تحويل اللوائح والقوانين والإجراءات إلى الطابع اليهودي تغيير أسماء الشوارع والطرق والساحات العربية وتسميتها بأسماء صهيونية كل ده بيحصل وانت كنت ساعتها نايم ومش دريان والدنيا كلها اللي بيعرف ساكت ومقر القضية مش قضية النهاردة ده شغل بقاله 100 سنة 100 سنة شغل في 96 جاء موعد القدس موعد موضوع القدس في المفاوضات المؤجلة وكانت إسرائيل تعمل كان اليهود يعملون أسرعوا قبلها في تغيير وضع القدس حتى قال أحد هؤلاء اليهود المجرمين الآن يستحيل على عرفات أن يزعم أن القدس الشرقية عاصمته إن تقسيم الج- المدينة من جديد سيعد أمرا مستحيلا أصدروا ساعتها 23 قرار استيطاني خلال شهور أيام حكومة النتن في 97 بعد أن كاد ابتلاع القدس الشرقية يكتمل بدأت إسرائيل في الاستيلاء على مناطق أخرى محيطة بالقدس فجاء قرار الاستيطان في منطقة جبل أبو غنيم تحت إشراف آه، يهودي خالص وطريق أبو غنيم ده أو جبل أبو غنيم هو الذي يصل بين القدس الشرقية ومدينة بيت لحم مستوطنة, مستوطنة يهودية تسع 25 ألف يهودي وظلت إسرائيل تعمل ظل اليهود يعملون وظل العرب والمسلمون في غفلة والآن السؤال هل ضاعت القدس إلى غير رجعة والإجابة لا ولن الحفريات اللي تحت بيت المقدس الحفريات اللي حوالين بيت المقدس منع دخول الأقل من 40 سنة كل هذا كل اللي بي المؤشرات اللي انت شايفها بتشير لن تضيع القدس ولن يستمر ضياعها أؤكد لك بيقين لن يستمر ضياعها رغم كل مظاهر القتامة والعتامة التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم والمستقبل الغامض المأزوم رغم تكدس معالم الفشل العربي سياسيا وعسكريا وعقائديا وقانونيا رغم كل هذا فإن نرى من وراء ذلك فتحا قريبا فتحا قريبا توهجت أنواره لتكشف عن رايات أمل تخفق في سماء مدينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست هذا تحدثا من منطق السياسة القاصرة ولا من منطق خرافة ذاهلة ولا هو بالأمل البعيد ولكن هو من معطيات الواقع المرير باستقراء كتاب ربنا تغرسه فينا أهل الإسلام هذا الرجاء القوي حقائق الوحي وهدايات النبوة الخاتمة تقول لن لن تضيع القدس لن تضيع نعم لن تضيع القدس لأن الله الذي أكرمها لن تضيع القدس لأن الله الذي كرمها بسكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لن يديمها سكنى لقتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأرض التي كان لها شأنها وقداستها في الزمان الأول سيظل لها الشأن والقداسة في الزمان الأخير ذلك لأن قدسية المكان لا تؤثر فيها ظروف الزمان صروف الزمان لا تؤثر في قدسية المكان بل لقد علمنا من أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض سوف تكون موئلا لأهل الإيمان كلما تقارب الزمان قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه سيذهب به فظننت أنه مذهوب به فاتجهت ببصري فأتبعته ببصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حيث تقع الفتن بالشام صدق يا مسلم هذه الفتن الواقعة الآن هي محل الفتح إن شاء الله مش عشان أنا بقول كده ولكن لأن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى هو اللي قال كده وأنا عارف إن 100 واحد هيطلعوا دلوقتي من اللي قاعدين بقى على النت في الغرف المظلمة وعلى الشات قاعدين بس بيناقشوا القضية آه، ب- بالكلام وخلاص والزعيق وخلاص وإساءة ال- الأدب على ال- ال- ال- رموز الدين وخلاص هيقولوا بالكلام لا مش بالكلام ولا أيضا بقعدتك اللي انت قاعدها دي قاعد تتفرج ولا أيضا باستفراغ هذا الغيظ الذي يملأ قلوبنا والحرقة ال- التي تملأ قلوبنا تجاه اليهود لعنهم الله اللهم لعنهم اللهم اللهم ابطش بهم اللهم اشدد عليهم وطأتك اللهم إنا نسألك أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر بنقول إن ما ما نخرجش هذا ال- هذا الغيظ الذي في قلوبنا في جعجعات فارغة وكلام وإنما ليخرج في وقته كما ينبغي كما ينبغي أي بقاع الشام تعال الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة خذ السؤال والإجابة هل ضاعت القدس؟ لا لم تضع هل ستضيع القدس؟ لا لن تضيع ماذا أفعل؟ أصلح نفسك وأهلك وعلم أولادك هذه القضية إن الذي بيننا وبين اله- اليهود ليس الق- ليست القدس وحدها ولا فلسطين وحدها وإنما بيننا وبينهم قول ربنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فعداوتهم دائمة وباقية إلى يوم القيامة لن تنتهي أسأل الله أن ينتقم منهم أسأل الله جل جلاله أن ينزل رجزه وعذابه عليهم اللهم استأصل شأفتهم اللهم أبد خضراءهم ثم الرحمة كيف نستنزل رحمة الله هي دي القضية كيف نستنزل رحمة الله لنرحم أنا عايز أقول إن أنا وأنت محتاجين الدعاء زي الناس اللي بيقتلوا هناك محتاجين إن ربنا يرحمنا لأن الإحساس قاتل إنك متكتف ومش عارف تعمل حاجة مش قادر تعمل حاجة مش مسموح لك تعمل حاجة واللي في وضعك ما يقدرش يغلط ما ينفعش يغلط فلذلك احنا محتاجين ندعي لأنفسنا إن ربنا يفك, يفك أسرنا ويفرج عنا ويستجيب دعائنا ويجعل لنا فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير آجل ويفتح لنا وللمسلمين يفتح لنا فتحا يذهب غيظ قلوبنا كيف نستجلب رحمة الله في هذه الليلة الله جل جلاله هو الرحيم الرحمن وسبحان الله كنت قبل ما أعرف اللي حصل كنت بحضر كلام كتير إن أنا بحب ربنا بحبه برحمته وبحبه لرحمته سبحانه وتعالى كنت محضر كلام في اسم الله الرحمن وازاي الناس دول زي ما ربنا حدث عنهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي وقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن اللي بيكفروا بالرحمن رافضين أن يسمى الله الرحمن أن علمائنا بيقولوا أن الرحمن اسم علم على الذات والأعلام لا يوصف بها يعني الرحمن مش زي السميع والبصير والعليم والقدير لا لأن دي أوصاف أسماء وأوصاف لكن الرحمن علم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى الرحمن علم القرآن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الشاهد من غير روقان اللهم انتقم من اليهود يا رب اللهم انتقم منهم كلهم في بقاع الأرض الرحمن رحمته الواسعة ورحمته الكبيرة قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة اختصاص وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة ازاي استجلب رحمة ربنا قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله تاني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض دي أول حاجة تولي المؤمنين الولاء والبراء البراءة من الكفار كره اليهود دين كرههم كرههم دين انك تكرههم تعاديهم باطنا وظاهرا النهارده الراجل بيقول لي السباك ال ال ال الصرف في صرف يهودي رخيص ومعدن واجدع من الصرف المصري البلاستيك التعبان لا يا عم ركب المصري مش هيعيش ان شاء الله معاش وما خدش حاجه يهودي تبقى في بيتي حته يهودي هو ده المفارقه يا جماعه قلت قبل كده المقاطعه اه لكن اهم من المقاطعه البضائع والمنتجات لازم نقاطع ده موضوع مفروغ منه لكن اهم من مقاطعه البضائع مقاطعه الفكر اليهودي الفلوس والربا اسباب الخراب الزنا والنساء كانت فتنه بني اسرائيل في النساء اللي هي دلوقتي حاصله في في بيوت المسلمين طريقه الحياه الغربيه اللي استعلت فيها الشهوات كل ده محتاجين نتخلص منه يبقى ده الولاء والبراء محتاجين نتميز بقى ونقف على رجلينا ونبقى مسلمين نقول احنا مسلمين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آه لازم لازم نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر بإيدينا فيما في ولايتنا شوف التوص- التوصيف الشرعي ده لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تغير بيديك فيما هو في, في ولايتك زوجتك وولادك إخواتك اللي في ولايتك تحت أمرك مش في ولاية أبوك إذا كان أبوك عايش وأمك أنا بتكلم في اللي في ولايتك اللي أنت تقدر عليه إذا كنت مدير في عمل إذا كنت آه، صاحب عمل صاحب مصنع أو صاحب دكان فيما تستطيع فيه لازم تغير المنكر فيما هو في ولايتك لأن تغيير المنكر إذا استتبعوا منكر أكبر منه يحرم تغييره ده اتفاق العلماء لذلك قل بيدك فإن لم تستطع فبلسانك الدعوة زي ما قلت قبل كده لو واحد بيدخن وأنا قلت له كده لو سمحت لو أنا قلت لحضرتك ربنا يتوب عليك من السجاير تزعل مني قال لي لا والله ما ازعلش يا رب توب عليا يا رب قلت له طب ما ترميها وتبقى تبت الراجل رماها لما نعدي على متبرجه وانها يا رب حجبها يا رب تقول يا رب يا رب حجبني يا رب وهكذا الامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر على قد ما نقدر بكل طاقتنا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كنت لسه بقول امبارح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يبهت زي ما يكون ثوب وعليه نقوش وبهتت كذلك الإسلام بيبهت الصلاة بهتت مش هي دي الصلاة بتاع سيدنا النبي محتاجين نرجعها صلاة تاني زي ما كانت الزكاة بهتت النهارده اللي يقول لي الضرايب أخصمها من فلوس الزكاة ال- الديون اللي بره أخصمها من فلوس الزكاة آه، ال- اللي أخدوا على مني فلوس و- وكلوها اخصمها من فلوس الزكاة عايز كل حاجة يخصمها من ربنا باتت الزكاة فلذلك يقيمون الصلاة مش يؤدون الصلاة مش يصلون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مش يزكون مش يدفعون مش يعطون يؤتون إيتاء الزكاة ويطيعون الله ورسوله أنا قلت إن ده الأصل الكلي القاعدة الكلية في الحياة أني مطيع لله ورسوله ده أصل ثم إذا وقعت أتوب ما يبقاش الأصل لا ما أقدرش لا ما ينفعش لا الظروف الأصل القاعدة الكلية أنا مطيع لله ورسوله مستسلم وبعدين لما أقع أتوب بقول يا رب أنا على الأصل وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يبقى ده الأصل أنني على عهد الله ووعده على قد ما أقدر ما استطعت ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله طاعة الرسول أصل في استجلاب الرحمة الرسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبه وطاعته وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون طاعة الرسول اسمع قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الإيمان بالرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى بقى بعد كده مش عايزين نعد التقوى وما التقوى التقوى أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية تقيك منه التقوى التقوى مع الورع قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون الورع لما علمائنا بيعرفوه ودي المدارج بقى هنرجع للمدارج امتى المدارج بيقول الورع توق مستقصا على حذر مدارج السالكين في المنازل آه، أبو إسماعيل الهروي بيقول الورع توق مستقصا على حذر يعني التقوى بأقصى درجاتها بأقصى ما تستطيع اللي عايز يرحم من اللي احنا فيه اتق الله اللي عايز الناس هناك الم- المساكين ال- المظلومين المأذيين القتلى المجروحين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعنهم اتقوا الله يا مسلمين اتقوا الله زي ما قلت كده لما واحد بيسأل يا شيخ انا لما بوصل صورة عريانة في الجرنان بفتح جرنان الاخبار كده بلاقي في الصفحة التانية صورة عريانة الاهرام صورة عريانة في الصفحة كأن الصفحة التانية دي بقت بلاء خلاص صورة عريانة كل يوم كل يوم ابص عليها حرام قلت له حرام زنا العين تزني وزنا النظر قال لي يعني حرام كبير يعني حرام حرام حرام يعني ولا حرام كده شفت بقت الاسئلة ازاي حرام كبير ولا حرام صغير زنا زنا العين سواء كانت صورة في جريدة صورة في مجلة صورة في إعلان صورة في تلفزيون صورة في النت ص- زنا العين تشوف عورات امرأة يبقى زنا العين تنظر بشهوة يبقى زنا إصلاح ذات البين رحمة قال سبحانه وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إصلاح ذات البين يا جماعة بلاش نضحك على بعض بلاش نضحك على نفسنا بلاش نخادع ربنا بلاش نضحك على ديننا احنا هنعمل ايه اين الامه اين الامه اذا كنت انت واخوك شقيقك ما انتوش امه فين الامه هو ده اللي احنا بنقول عليه اصلاح ذات البين الاخوه الاسلاميه ان اخويا اللي في غزه اخويا اخويا اخويا اخويا يعني زي ابن امه وابويا تماما اخويا في الله اخويا مسلم واخويا اللي في اوروبا واخويا اللي في في في, في اي حته في الدنيا ما تسميش بقى اي حته في الدنيا مسلم يبقى اخويا يبقى اخويا أخوة إيمانية ربنا عقدها عشان كده الأخوة الإيمانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون النهارده يعني أنا أنا مش عايز مش عايز مش عايز أتكلم أنا خايف أغلط لكن لما المهم عايز الأخوة الإيمانية إصلاح ذات البين لما الزوجة ما هياش عايزة تستسلم لأوامر الشرع لزوجها والزوج مش عايز يستسلم لأوامر الشرع ويراعي زوجته والابن مع أبوه والبنت مع أمها والأخ مع أخوه والأخت مع أختها أين الأمة أين البكاء على الأمة البكاء على الأمة النهاردة أنا من ثلاث سنين عملت الأمة بخير والسنة اللي بعديها الأمة إلى أين والسنة دي مفيش أمة مش هعمل حاجة مش هعمل حاجة خلاص يا رب ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك آه اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين آمين يا رب العالمين إصلاح ذات البين عايزين الليلة دي نكون أمة بيتك بس أبوك وأمك أخوك وأختك عمك وعمتك خالك وخالتك بس اع- اعملوا أمة انتوا بس كده خلي الأمة تتشابك وتترابط لما كل واحد يعمل الشوية اللي قلت عليهم دول الأمة تتشابك وتترابط وتتكاتف وتبقى أمة تنصر بالرعب مسيرة شهر لما تبقى أمة أيضا آه، الصبر والاحتساب عند البلاء يستجلب الرحمة قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون علي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيضا آه، من أسباب استجلاب الرحمة الدعاء ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك تكثر من الدعاء آه، وهب لي من لدنك رحمة اللهم ارزقنا في ليلتنا هذه في ساعتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك الاعتصام بالله يستجلب الرحمة قال سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فكروني المرة الجاية نتكلم عن سيدخلهم دي الدخول في الرحمة وأدخلني في رحمتك الرحمة دي دي كنف وكهف وستر يدخل فيه اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين الإحسان قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان يا مسلمين كتب الله الإحسان في كل شيء فإن قتلتم فأحسنوا القتلة وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة النهارده الإحسان فين في حياة المسلمين لما نيجي نزكي شيء إنه عمل يعني معمول بإتقان الإحسان لك لا ده مستورد عيب إن يبقى الإحسان ليس من صفات المسلمين ليس من سمات المسلمين ليس من طباع المسلمين لما يبقى الإحسان مش من مش من صفاتهم وطباعهم يبقى عيب علينا قوي كمسلمين أيضا قيام الليل يجلب الرحمة بنقول للي قاعدين قدام القنوات واللي متابعين للأخبار والنت والشات قوم الليل أحسن في ساعة التنزل الإلهي واطلب الرحمة اطلب الرحمة وبقول لك للي بيقولوا ما احنا بقالنا 100 سنة بندعي عملنا ايه ما هو يستجب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أرى يستجب لي يمكن ربنا يستجيب بقى اليومين دول لا تدري ربنا ينزل على اليهود صاعقة من السماء ربنا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا يهدي حكماء وزعماء البلاد الإسلامية والعربية إنهم يتكاتفوا ويقرروا شيء يزيل اليهود ادعي ادعي واطلب ادعي لنا ان ربنا يجعل لنا فرج ومخرج ادعي قيام الليل قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب من أسباب آه، من أسباب نزول الرحمة سلوك الطريق إلى الله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ختام غير مقصود ولكنه أنفع ختام سلوك الطريق إلى الله إن هذه تذكرة قد ذكرت ونصحت بما أعلم وفي مقدور طاقتي فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفس الأمارة ومن الشيطان أتوب إلى الله منه وأعتذر إلى الله عنه وأنا راجع عن كل قول وفهم يخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تائب إلى الله إن هذه تذكرة فمن شاء اللي عايز بقى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا خذ سبيلك صلح نفسك أقم دولة الإسلام في قلبك أقم أمة الإسلام في بيتك حافظ على البقعة التي تحت قدميك مر بالمعروف وانهى عن المنكر أقم الصلاة وأد الزكاة وقم الليل وتصدق وادعو فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا علم أولادك القضية وفهمهم هذه العقيدة في بغض اليهود وعداوتهم ما بقينا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيمة يدخل من يشاء في رحمته اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم إني اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك اللهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اللهم إني أطمع في هذه الساعة أن أسمع خبرا بفرجة منك ينش- تنشرح له صدور المسلمين برفع البلاء عن المستضعفين من المؤمنين اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين اللهم انتقم من اليهود اللهم انتقم من اليهود اللهم انتقم من اليهود اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين آمين أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب